السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا مع أخواتنا الفضليات في ما ينبغي عليهن تجاه أزواجهن يعني سلوكك ايه مع زوجك ايه اللي تعمليه مع جوزك مش عايز اقول حق الزوج لان كلمة حق مش كويسة بين الزوج وبين زوجته لان مفيش حقوق يعني في الحب بتذوب الحقوق في الحب تذوب الحقوق لما يكون في حب عمر ما زوج هيقول لمراته ده حقي وهي تقول له ده حقي انت اعطيتني حقي النهارده لما خدتيش حقك النهارده خدي حقي هات حقي حق ايه ده حتى ال ال يعني سبحان الله شوف في الحب حبيبك يندغ لك الزلط المثل بيقول كده وعدوك يتمنى لك الغلط وحتى لو وصلنا لمرحلة الضرب يعني يبقى ضرب الحبيب زي أكل الزبيب سبحان الله يعني فعايز أقول إن في حب بين الزوج وبين زوجته يبقى مفيش أي حاجة اسمها حق تذوب الحقوق مفيش مشاكل مفيش مفيش مفيش مفيش ليه؟ لأن في حب طب إزاي الحب يوجد؟ ما ده اللي بنقوله بقالنا حلقتين بنتكلم ودي التالتة فاتكلمنا عن حسن المعاشرة بال 17 حاجة اللي موجودة فيها اتكلمنا كنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا الطاعة الطاعة اللي خت... اللي كانت في نهاية الحلقة الحلقة السابقة الطاعة لأن قلنا إن كل حاجة لها قائد الطيارة لها القائد اللي هو الطيار السفينة لها كابتن رئيس مجلس إدارة الشركة ده مدير عام المصنع ده لازم يكون في البيت لازم يكون له قائد ها القائد هو الزوج لأن ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فدي قوام التكليف وليست قوام التشريف يعني يعني مش منظرة هي مش أنا أنا أقف أنا القيم على البيت أنا الراجل القيم بإيه؟ قيم بإيه؟ دي قوام التكليف يلا يا عم أنت مكلف مكلف انك تنفق على زوجتك وعلى اولادك وتشوف البيت وترعى مصالح البيت و... ها الرجال قوامون على النساء قوام التكليف وليست قوام التشريف ولذلك افرض واحد مش شايف بيته ولا بيصرف على بيته ومش متواجد في بيته ها ده قيم على بيته ابدا دي قوامه لا ملوش قوامه فين قوامته هنا دي المفروض القوامه دي يعني دي مسؤوليات الله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقفوهم إنهم مسؤولون سورة الصفات دي في سورة الأعراف في سورة الحجر يقول الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فهي إذا قوام التكليف وليست قوام التشريف ولذلك خلاص الزوج هو اللي قيم الزوج هو مسؤول عن البيت اه الزوجة بتسمع وتطيع للزوج زي بالظبط كلنا بنركب الطيارة بنسمع ونطيع للطيارة اركب حط الحزام شيل الحزام ممكن ما تنزل مش هنطلع حاضر حاضر هو اللي مسؤول وعلى فكرة المسؤولية دي معناها ايه ان انا الحمد لله مرتاح بمعنى بركب الطيارة آه الحمد لله مش انا القائد في قائد اهو قائد هو اللي بيقود الطيارة انا بقى انام اشتغل على اللابتوب بتاعي اخش الحمام اطلع افكر في موضوع اكل عشان انا مش عامل هم انا مش مسؤول انا مش مسؤول عايزه تشيل المسؤوليه فوق دماغك تاني وتحطي فوق اللي انت حاطاه فوقك مش معقول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لما له عليها من فضل لما له عليها من فضل حديث صحيح لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها اللي هو شهر رمضان ها خيرها الله عز وجل في الآخرة من أي أبواب الجنة تدخل خش من أي باب من أبواب الجنة أبواب الجنة ثمانية وأبواب جهنم سبعة والعياذ بالله لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكن تخير أي باب من أبواب الجنة تخشه إمتى لو صلت خمسها الصلوات وأطاعت زوجها وصامت شهرها وحديث صحيح مسلم عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله وإذا خرج الواحد منكم حاجا أو معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم فهل بقي لنا شيء من الأجر يا رسول الله يا ربي بتسأل عن الأجر تسأل عن الأجر شوف بتجيب من الأول يعني يا رسول الله أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا ربنا فضلكم طبعا ها بالجمعة تصلوا الجمعة وإحنا لا ممكن مرة مرة ما تصليش الجمعة ها بالجمعة والجماعات وبتصلوا صلاة الجماعة في المسجد المرة خير صلاة لها في بيتها وخدرها ها فضلتم علينا بالجمعة والجماعات واتباع الجنائز ما فيش واحدة تطلع ورا جنازة النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ارجعن مأزورات غير مأجورات ارجعوا عليكم وزر مش عليكم حسن مش هتاخدوا حسنات لما لقى النساء ماشيين ورا جنازة قال غسلتوه قالوا لا كفنتوه لا هتدفنوه لا امال طالعين تعملوا ايه ارجعن مأزورات غير مأجورات ارجعوا عليكم وزر مش هتاخدوا الثواب فأنتم يا رسول الله معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات واتباع الجنائز وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله وإذا خرج الواحد منكم حاجا أو معتمرا قعدنا في بيوتكم إحنا الستات بها فغزلنا لكم أسوابكم وربينا لكم أولادكم فهل بقي لنا شيء من الأجر يا رسول الله ما ما قالتلوش بقى وسألته فهل اتخذت منا وزيرة يا رسول الله فهل اتخذت منا عضوة في المجلس المحلي فين يا رسول الله حقوق المرأة وفضل المرأة و... ها رحم الله من قال هذا ما قالتلوش كلام من ده سبحان الله إنما بتقول له فهل بقي لنا شيء من الأجر يا رسول الله بتدور على الثواب يقول لها ارجعي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن طاعة الواحدة منكن لزوجها أن طاعة الواحدة منكن لزوجها أن طاعة الواحدة منكن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل منكن تفعله طاعة الزوجة لزوجها تعدل ايه الجمع آه والجماعات آه واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله بس قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم وقليل منكن تفعله يا رب تكوني من القليلات دول اللي ربنا يكرمهم فالطاعة طاعة الزوجة ولذلك ربنا لما اتكلم في سورة النساء اللي بتقول لك طب ما ربنا بيقول الراجل يضرب المرأة مش يضرب مين يضرب أنه مرأة يضربك أنت يا مطيعة يا مؤدبة يا اللي جوز اللي مخليه حياة جوزك كلها نعيم وسعادة ازاي يمد ايده عليك ازاي ده ربنا لما اتكلم في الضرب قال ايه والتي تخافون نشوزهن ها مرأة ناشز عملت فعل فاحشة من الفحش من القول أو فحش من العمل فعظوهن فحش من القول وهجروهن في المضاجع ها واضربوهن فإن أطعنكم يبقى ما كانوش مطيعات فإن أطعنكم ها فلا تبغوا عليهن سبيلا اللي يقول لك الإسلام بيقول لك ضرب المرأة مش ضرب المرأة أنه ضرب حتى النبي عليه السلام لما أمر لما بيفسر الآية دي قال إيه قال الواحد لو جاي يضرب زوجته يحط إيده جنبه كده يضرب كده كده أهو ضرب حتى النبي عليه السلام بيقول ضربا غير مبرح يعني ايه غير مبرح لا, لا يكسر عظم ولا يعلم في جسم ان انت بتضرب مراتك اذا كان حتى ضرب تأديب مش سامع الكلام وقلت مرة واثنين وثلاثة يبقى فعظهم طب عظهم قد ايه انت لما بتقول لواحد صلي بتقول له كم مرة وامتى ها واهجروهن في المضاجع تنام جنبها وتديها ظهرك مفيش فايدة برضه اه يبقى واضربوهن يبقى في نوعية ما تجيش الا بكده لكن قال في الاخر فان اطعنكم يبقى خلاص فلا تبغوا عليهن سبيلا سبيلا فلا تبغوا عليهن سبيلا زي بالظبط انا لما بقرا في القران والسارق والسرقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دي تزعل مين تزعل مين تزعل الحرامي طبعا حرام يقول لك الله ايه ايه الدين اللي عمال يقطع في الايد ده ما- وهيقطع ايد مين ايد الحرام اللي بيسرق لكن انا راجل نظيف شريف الحمد لله عمري ما حمدت ايد ما تقطعه ان شاء الله تقطعه رقبته انا مالي مثلا يعني مثلا فهي كده برضه لما الواحده تسمع الايات ليه بتاخديها على نفسك ليه بت- هو انت انت كده انت مطيعه الحمد لله وربنا كرمك يبقى ده لان القران نازل لكل الناس مش لنوعيه محدده مخصصه وهكذا فالطاعه يبقى الزوج يامر تقول له حاضر يا جوزي آه انت تؤمر انت تشاور انت تقشر واحنا نلم القشر يا سلام آه يا ريتنا عصافير في قفص صدر ساعة. يعني كلام حلو زي كده يعني وهكذا طيب يبقى ده الطاعه الطاعه بعد حسن المعاشره الطاعه ثلاثة التزين أربعة بقى لأن احنا قلنا الإخلاص الإخلاص حسن المعاشرة الطاعة أربعة التزين التزين يعني إيه التزين؟ إن المرأة تتجمل لزوجها هي المرأة أصلا ربنا خلقها جميلة وكل حاجة لكن بتتزين أكتر تبقى أكتر فتنة لجوزها لجوزها مش بره في ناس يا ربنا يعافينا يا رب مخهم ضارب تبقى جوه البيت شعرها مك- كركوش وعاملاها بتاع قاعده وريحتها م- أش- ولا مسرحه ولا تيجي تطلع بره آه، بس يلا هوب تعمل ان شاء الله في الخلاط وعامله لنا شعرها من تلال كده وحاطه في ريحه وبتاع و- ونازله ايه ده؟ ايه ده؟ حتى جوزها غلبان يلاقيها كده بتز- الله ايه ده وانت إيه؟ اه اه هو انا انت مراتي اه امال عامله كده ليه؟ اصل نازله الله طب هو حرام على جوزك كده يعني ولا ايه؟ ده المفروض ان الزينه دي تكون للزوج الله في سوره النور يقول ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن جوزها او بعدين ابائهن أبو ابوها يعني ده اللي بشوف منها من السره الى الركبه ممنوع ما فوق السره او ما تحت الركبه جائز لمين؟ للي محرمين عليها تحريم ابدي في سوره النور انما الزوج يرى منها كل شيء لكن التانيين الا لبعولتهن اه ده جوزها يرى منها كل شيء او ابائهن ابوها او اباء بعولتهن ابو جوزها او ابنائهن عيالها او ابناء بعولتهن ابو جوزها لو كان متجوز غيرها اللي هي تبقى مرات ابوهم يعني او اخوانهن اللي هي تبقى عمتهم او بني أخوا- اخوانهن اللي هي تبقى خالتهم آه، او آه، بني اخوات أو- او نسائهن لما تبقى واحده زيها الى اخر الايات لكن لا تظهر زينتها المراه لا تظهر زينتها الا لجوزها مش مش تبقى ماشيه في الشارع والعياذ بالله وتقول لك يلا اللي بان مني زكاة عني أو لا لا لا لا لا، حرام حرام ده كلام غلط كلام غلط لكن التزين للزوج ومن حق الزوج ان زوجته تتزين له يقول صلى الله عليه وسلم ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة زوجة ايه صالحة آه. صفاتها ايه لو واحد يعني قاعد بيقول للتاني طب قول لي صفات المرأة الص- الزوجة الصالحة يقول له مثلا تقرأ قرآن تصوم اثنين وخميس تصلي بالليل ها شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت مش غمت إذا نظر إليها سرت سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله الله شوف الزوجة الصالحة دي صالحة عند الله بقى دي ده ربنا اللي هيتولى جزائها دي سبحان الله لكن المرأة تتزين لزوجها وده من حق الزوج ان زوجته تتزين له ولذلك شوف عظمة الإسلام يقول ايه المرأة عشان تتزين لجوزها طب افرض عندها حالة وفاة مين اللي مات أبوها أمها أخوها أختها ابنها عمها خال أي حد غير جوزها اه ثلاث أيام ثلاث أيام فقط وتقلع الحداد تقلع الحداد وتتزين لجوزها بعد ثلاث أيام الحزن في القلب عمر الحزن عمر الحزن عمر الإنسان هينسى هو الانسان مش حقيقي. سبحان الله نعم بينسى يعني لكن بيبقى الحزن برضه موجود وفاكر برضه الموت وال... ها لكن احتراما للزوج في زوج في البيت في زوج في البيت احترام مشاعر المرأة في الحزن ثلاث أيام إنما زوجها أربع شهور وعشر أيام يقول صلى الله عليه وسلم طبعا القرآن والذين يتوفون ويذرون يذرون أزواجهم أربعة أشهر وعشرة أد- أربع شهور وعشرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح حديث صحيح في البخاري ومسلم لا يحل لامرأة يبقى حرام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت يعني تلبس ملابس الحداد على ميت فوق ثلاث أ- ثلاث أيام بس إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة انما الزوج بس اربع شهور وعشر ايام اربع شهور وعشر ايام حداد ودي عدة المتوفى عنها زوجها تقعد في البيت ما تطلعش الا للضرورة مراعاة لزوجها ووفاء له اللي مات الله يرحمه ويحسن إليه لكن غير جوزها ثلاث أيام اليوم الرابع لازم تكون بتسرح لجوزها وحاطه العطر وحاطه ها ده ده حق الزوج ده حق الزوج كتير من النساء مش فاهمين كده ويقول لك لا ده انا ما دام ميت لي ميت السنويه ان شاء الله نهارك ابيض هتفضلي قاعده سنه كده سنه كركوشه كده يا ستير يا رب وبعدين طب الراجل الغلبان ده ها الله يبقى لما اروح يتجوز بقى ولا اشوف له زواجه بقى وقلنا آه، زين للناس حب الشهوات من النساء وما تركت على الرجال فتنه بعدي اضر من النساء واتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء في صحيح مسلم الحديثين والايه في سوره آه، ال عمران يرجعوا يقولوا ايه اه هم الرجاله كلهم كده خاينين الرجاله كل- كل- كلهم عينهم زايغه اه قصقص طيرك لا يلوف لغيرك يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال هم كلهم ك- انتوا اللي خايبين ما تشوفي حالك نظامك ايه مع جوزك شوفي نظامك ايه مع جوزك زوجك لازم تتزيني له زوجك بيبص في في حرام بره هو ما بيبصش عليه الحمد لله يجي يبص على الحلال جوه مش هيبقى يغض بصره جوه وبره الله يكرمك يبقى تشوفي موضوع التزين للزوج انا عايز الاخت تشوف احدث التسريحات ايه في اخوات لسه لسه لسه قاعدين على الكحكه اللي من ورا دي الكحكه اللي بيعملوها من ورا دي ولسه يمكن واحده لسه في- ماسك- ماسك- ماسكه بديل ديل الحصان تسريح الديل الحصان لسه ماسكنا بديل الحصان انت لسه ما- ماسكه في الحصان في دلوقتي حاجه اسمها عرف ديك وايه هو ده العرف ديك خلص كمان شوف انت بقى التسريحات الحديثه دي وشوف اللبس الباضي اللي بيتلبس وشفت وشوفي وشوفي البسي لجوزك والبسي له وهنولوا له حتى شوفي انت هتعملي ايه يلا املي عين جوزك كده مش هيبص الا لمراته هو الواحد مننا لما بياكل في بيته ويقول يحس ان بطنه مليانه من الاكل والله العظيم بيقرف من الاكل بعد كده وبيشوف منظر الاكل يقرف منه لان خلاص شبعان لكن لما بيبقى جعان ان شاء الله لقمه عيش كده بيبقى نفسه ياكلها ونفسه فيها فخلي بالك من الامر ده وتزيني لجوزك وخلي بالك من موضوع الحداد ده لان كتير من الاخوات بيقعوا فيه لا يحل لامراه حرام ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره واذكر هنا ال- الحاجه ام محمد الله يا رب يبارك في عمرها ويسعد ايامها ويجزيها عنا وعن الاسلام خير الجزاء شوف والله بقى انا دي افتكرها ابنها كان من سني ومات والله بعد ثلاث ايام قلعت الحداد وكان بعض النساء يجوا يزوروها يقولوا الله يبقى اللي بلغنا غلط مش, مش شايفينها مش تقول لهم لا هو ابني وكل حاجه لكن انا حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامي بالاسلام اقوى من حب الابن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بعد ثلاث ايام خلاص لازم نشيل الحداد الحداد وكانوا يطلعوا ما فيش فايده ولا مش ابنها يا اختي ولا ابنها ولا كان ابنها كانت مش عارف الله وفعلا انا انا بقول لكل واحده كده بالله عليكي شوفي مين في العيله عندك بعد ثلاث ايام قلعت الحداد الله يبارك لها يا رب يبقى ملتزمه لكن احنا للاسف اتربينا على العادات والتقاليد اه بعد سنه ان شاء الله سنويه ان شاء الله تبقى تابني طب افرض واحد طب تاني قبل سنه يوه دي بقت مشكله بقى يبقى رم- رقم واحد الاخلاص اثنين حسن المعاشره ثلاثه الطاعه اربعه التزين للزوج خمسه خمسه الاقتصاد الاقتصاد يعني ايه الاقتصاد؟ يعني الله يعزك خليك احنا هنا على فلوس جوزك او على فلوسك كمان سبحان الله هو طبعا الاصل ان الزوج هو اللي بيصرف على البيت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم والزوج لما بينفق على الزوجه وعلى العيال بتبقى صدقه كمان ياخد ثواب الصدقه ثواب الانفاق وثواب الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله حديث البخاري الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك حتى ما تجعل في فم امرأتك الله يعني ايه يعني وانت بتاكل توجد ألفة محبة بينك وبين زوجتك اه غمس وأكل مراتك خد صبع كفتة دي لزوجتك من ايدك ما هي بتاكل ما ما في واحد يقول لك ايه يعني طب ما انا ما ما هي بتاكل ولا هي برضه تقول لك إيه؟ طب ما هو بياكل ده هو ما شاء الله من نوع الاكول العلم يا ست يعني هي جت على الصبع ده انت لو خدت صبع كفته وديتيه لجوزك كده واكلتيه حتى بايدك موده ومحبه والفه ها وعايزه اخلاص دي ان ممكن انت تكوني بتاكلي وبعدين تيجي تغمسي لقمه تطلع اي كلام كده ما فيهاش حاجه تقوم تقول ايه طب اديها لجوزي اديها له يعني قال يعني انا بدي لا انا عايزه تبقى ما شاء الله طالعه بحته لحمه حلوه كده ويكون نفسك فيها برضه بس تقولي ايه جوزي اولى يعني وما هو أولى انت لما هتاكليه هياكلك الله سبحان الله كما تدين تدان لكن الزوج بينفق على البيت فدي تعتبر صدقه له لما الزوج ينفق او يسيب لك الفلوس تنفقي يبقى الله يبارك لك خلي بالك من الانفاق انت بتنفقي ايه مش تنزلي تفرتك الفلوس في نساء ربنا يبارك فيهن يا رب يقول لك القرش في ايدها يزيد الزوج يبقى عايز يحط ويجيب يحط في حجر مراته كده ليه يقول لك دي القرش في ايديها بيزيد ده ربنا مبارك في ايديها كده ليه تجيب الحاجة على القد هو ده الاقتصاد الله يقول ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وخصوصا في اوضاعنا الاقتصاديه اللي انتم شايفينها دي الرخاء اللي الناس عايشه فيه ده يعني عايز تخلي بالك شويه الله يبارك لك تخلي بالك شويه يبقى ما تجيبيش الا ربنا يوسع عليك وهاتوا الحاجه اللي تتاكل هاتي منها لكن ما تجيبيش شيء ملوش استخدام ليه هتتحاسبي عليه هتتحاسبي على كده ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه جبت فلوسك منين وحطيتيها فين جبت فلوسك من حلال ولا حرام اه وانت صرفتيها فين وفيما أنفقه ما انت اللي بتصرفي فتخلي بالك حديث صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم قد أفلح قد أفلح من دخل الجنة أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون آخر السورة خالص إنه لا يفلح الكافرون يعني مش هيخشوا الجنة قد أفلح يعني دخل الجنة من أسلم ها وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه قد أفلح من أسلم ها وكان رزقه كفافا كفافا يعني إيه؟ يعني على القد الحمد لله بناكل اه نقطع العيش أربع أرباع والعيال ياكلوا ربع في ربع في ربع في ربع ربنا يديهم الصحة وياكلوا الله ما امال احنا بن- بنجيب فلوس ليه وبنشتغل وربنا كرمنا عشان الاولاد ونصرف على البيت وياخدوا عيالنا الفلوس دي في حياتنا احسن ما ياخدوها رحمة ونور على المرحوم سبحان الله يلا يتمتعوا بحياتنا ان شاء الله ربنا يكرمهم وينبتهم جميعا يا ربي نباتا حسنا عزهم بالاسلام ويعز الاسلام بيهم ويجعلهم قرة عين لنا يا رب احنا هنتكلم عن تربية الاولاد بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية باذن الله آه يبقى مع أو انت بقى تحط الاكل اه على القد قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا العيل ياخد ربع في ربع في ربع مش هيفيض عيش وحتى لو فاض عيش نحطه في كيس ونبقى نعمل فيه فته بعد كده او انت لو انت بتعمل الفته لو عندك عيش سليم بتعمل ايه ما انت بتقطعيه الله طب ما انت عندك عيش متقطع already جاهز اهو يبقى تعملي بيه الفته طيب آه الاكل نعمل الاكل على القد ما يفيدش ونفاض الرز بتاع النهارده يتحط على الرز بتاع بكره ايه المشكله ايه المشكله يتحط في الثلاجه واحنا جايبين ثلاجات ليه كان ايام ستي وستي كان نمليه يحطوا فيها النمليه وخلاص لان اللي كان يزيد منهم كانوا يدوه للطير يقول لك دي حسنه البيت لكن دلوقتي ما حدش ما حد بيربي ولا بتاع يبقى ناخد بالنا تقتصدي في مال زوجك وتنفقي على القدر بال- بالقدر يعني الحاجه القرش يروح لان في بعض النساء تقول لك لا انا لو عملت كده هعمل قرش اربي له قرش يروح يش- يتجوز عليا ولا يتجوز واحد الله ايه ايه الكلام ده مش فاهم اي زوج سعيد ومتهني مع مراته بالله عليك هيروح ليه تاني يتجوز تاني مثلا يعني هو الواحد بيفتح بيت عبال ما يفتح التاني و- ويصرف على هنا ويصرف على طب ليه ما زوجته سعداه ومهنياه فعمره ما هفكر في كده مثلا ثم انت بتعملي برضه لله لانك لو بذرتي الله اللي هيحاسبك على هذا التبذير آه، ده بالنسبة للإيه؟ للاقتصاد الأمر ال- اللي قبل الأخير اللي هو حسن مع... معاملة أهل الزوج حسن معاملة أهل الزوج يعني إيه جوزك ده ما نزك- ما نزلكيش كده من السماء ده أمه حملت فيه وأبوه صرف عليه وتربى مع اخواته وبعدين كبر وبقى راجل وجالك فانت خدتيه على الجاهز وهو برضه خدك على الجاهز ما انا عارف لما نتكلم على الزوج يعني يعني ده معناه ايه معناه انه مش مقطوع من شجره طيب يبقى انت بتعزي جوزك اه بتحبيه اه تحسني الى اهله يستحقه او لا يستحقه هيقدروا او مش هيقدروا يستاهلوا ولا ما يستاهلوا انت بتعامليهم ولا بتعاملي ربنا انت مستنيه حاجه منهم ولا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نخاف من ربنا ها فانت بتعاملي الله مش بتعاملي الناس خلي حالك مع الله اخو جوزك جه البيت شيليه من على الارض شيء لله لله مالكيش دعوه بيه وطلعي اللي في الثلاجه مال جوزك ما فيش مشكله مش هيزعل ما تخافيش بالعكس ده هيفرح انك انت بتطلعي الغالي عندك والحلو عشان اهله عشان امه امه جت عندك امه ما هي امك سبحان الله ما هي زي امك في سن امك سبحان الله ومهما عملت انت بتعاملي ربنا تقبلي ايديها وتطبطبي عليها وتحسني اليها لله عز وجل ده هيحصل لك وهيتعمل فيك لما تكبري والله كما تدين تدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحسن معاشرة أهله لما يجوا أهله عندك في البيت شيليهم من على الأرض شيل وما تحطيش جوزك في موضع المقارنة بينك وبين أمه اوعي ليه؟ هتخسري القضية بمعنى يا هتخسري جوزك ازاي؟ يعني لما أنا أبقى مشدود من ناحية مراتي ومن ناحية أمي مش ممكن لازم أميل لأمي أمك أمك أمك ثم أبوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طب بس دي مراتي طب ليه مراتي تحطيني في الصورة دي يعني ساعات بعض النساء تقول للراجل تقول له خلاص يانا يمك ازاي ازاي يا انت يا امه ازاي يعني ما ينفعش يعني ايه يعني بعاقب امه مهما عمل معاك هيبقى عاقب امه كنا بنتكلم في محاضرة كاملة عن بر الوالدين محاضرتين كمان بر الوالدين ايه الاب وايه الام وايه وضعهم وبعدين انت بعد كده اللي عملتيه ده هيتعمل فيكي فكما تدين تدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طب ما تحطيش جوزك في في موضع زي ده ابدا ابدا يبقى تضطر تحملي شويه من ناحيه امه ويا ستي مش هتعيش اكتر معاش انت سبحان الله ربنا يكرمك وتشيليها في اخر عمرها كده يقعد لك ويقعد عفوا يقعد لك ويقعد لاولادك سبحان الله ربنا يقول في سوره النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم احنا خايفين على عيالنا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا معروفا يبقى اللي انت بتعمليه من خير ده هيقعد لعيالك هيقعد للعيال مش انت خايفه على عيالك اه اعملي الخير ده يقعد لعيالك وشيلي اهله كده من على الارض وما تحسسوش ان هو في موطن المقارنه بقى يعني انا يا ام طب اعمل ايه اجي مثلا من الناحيه دي اجي في صح في صف مراتي هيبقى كده عقت امي بقى عق- عقوق والدين طب اروح في صف امي يبقى كده ظلمت مراتي طب وبعدين اعمل ايه ليه تحطي جوزك في الموطن ده مزيد من الصبر شويه مزيد من التحمل شويه مزيد من التسامح والله اللي هيحاسبك آه يعني الاحاديث كتير والايات كتير في فضل الانسان اللي بيتسامح لله تبارك وتعالى آه، فانت شيلي اهله من على الارض شيل واحسني اليهم يعزك اكتر ويحبك اكتر لما يحس انك انت بتعاملي اهله معامله طيبه. هنتوقف عند هذا القدر ويبقى فاضلنا بس جزء واحد آه، مع المراه مع زوجها في موضوع المشاكل وكيفيه حل المشاكل وطريقه حل المشاكل من سلوك الاخت الملتزمه مع زوجها نسال الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع زوجاتنا على الخير وأن يوفقنا إلى الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته